السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم اجعل الحق على سنتنا والهمنا العمل به اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا, يش... لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ناقص واحد حلقة اليوم إن شاء الله هتكون تكملة لما بدأنا من سلسلة سابقة وهي التخسيس السريع كارثة طبية وهذا هو الجزء السادس معانا تحدثنا فيما سبق عن آثار التخسيس السريع أو ما يسمونه بتخسيس سريع ولو أنه أجذوبة لا وجود لها وتحدثنا عن آثاره على أكثر من جهة في الجسم النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض هذه الكارثة الطبية طبعا زي ما تعودنا بيبقى يكون معانا في آخر الحلقة بعض الوصفات الطبية اللي حضراتكم بتطلبوها مننا هيكون معانا إن شاء الله البروستاتا التضخم والالتهاب الصدفية البهاق أيضا حب الشباب وآثاره الخطوط البيضاء والإفرازات المهبلية أتمنى من الله أن الوقت يسعنا مع بعض ونقدر أن إحنا نتناقش ونقول هذه الوصفات الطبية طبعا رسائل حضراتكم طوال الحلقة بتوصلنا بتهمنا جدا بنجاوب عليها ما بننساش حد وكذلك الرسائل اللي على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي بنمزج ما بين هذه وتلك وبنجاوب الرسائل بتاعت حضراتكم وبنسعد بها كثيرا جدا تعالوا مع بعض نستعرض هذه الرسائل اللي وصلتنا بعد حلقة الجمعة الماضية وطوال الأسبوع الرسالة الأولى أعاني من قلة النوم وما عنديش أي تعب نفسي أو بدني الحمد لله ذهبت لدكتور أعصاب كتب لي حبوب أرجوك عايز أنام من غير حبوب يعني الحمد لله إن مفيش أي مشكلة بالنسبة للناحية النفسية أو البدنية هيتبقى لنا نقطة مهمة جدا وهي زهرة البابونينج وزهرة الكاموميل زهرة ال chamomile مع زهرة البابونج الاثنين مع بعض بكميات متساوية هتخلط وتشرب ثلاث مرات يوميا ومرة رابعة قبل النوم بساعة أسأل الله العظيم أن يجعل هذه الوصفة إن شاء الله ناجحة مع حضرتك في نبات يسمى أبو النيم لو قدرنا إن احنا نتحصل عليه لأنه قليل شوية في مصر أبو النيم أبو النيم هناخد معلقة صغيرة ممسوحة يعني معلقة صغيرة ممسوحة وما نزودش الكمية على كوب من الماء يغلى وتشرب قبل النوم بساعة ده بيجيب نتيجة طيبة جدا الرسالة التالية عايز طريقة عمل كريم وشامبو طبيعي وطريقة استعمالهم أنا مش لاقي زيت الحشيش زيت الحشيش متوفر موجود اسمه زيت الحشيش الأخضر متوفر وموجود في, في, في أماكن كثيرة جدا من العطارين آه طريقة عمل الكريم والشامبو الطبيعي احنا اتفقنا ان احنا هنفرد حلقة خاصة للعناية بالشعر وهيكون فيها هذا آه الكريم وهذا الشامبو أريد وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه وتساقطه أيضا هيكون معنا إن شاء الله برضو في حلقة العناية بالشعر ما المقدار الذي يوضع على الوجه من كريم وجه القمر وهل يدلك أم لا هنضع كمية بسيطة المنتج الجديد من وجه القمر احنا اضفنا عليه بعض الاشياء حتى تغير لونه يدلك المنتج الجديد يدلك لان احنا لاحظنا ان كتير قوي من حضراتكم لازم يدلك الكريم فاضفنا شيء يسرع مفعوله ويظهر مفعوله اكثر ويدي مفعول اكثر بمشيئه الرحمن والدتي تعاني من امساك مزمن وبدا معها منذ ولاده اخي الصغير وهو الان سنه 11 سنه يعني بقى لها 11 سنه عندها امساك وتتعذب كثيرا عند قضاء الحاجه وجربت ملينات كثيره ولا فائده معلقه من نبات السيناميكي على ثلاث معالق من نبات الكراويه هتنقع في كوب من الماء المغلي تغطى من الليل الى الصباح وتشرب على الريق ثلاثه ايام متتاليه من الاسبوع وتكرر دي ما فيهاش اي مشكله خالص كويسه جدا لتنقيه القولون وايضا لموضوع الامساك اعشاب لعدم ترسب املاح داخل الكلى ومنع تكون حصوات الدمسيسه والحلفه بر الدمسيسه والحلفه بر بكميات متساويه تؤخذ معلقه من هذا الخليط تغلى في كوب من الماء وتشرب ثلاث او اربع مرات يوميا ايضا من المهم جدا تجنب المخللات والموالح وايضا شرب الماء بكثره واوصيكم بالله عليكم في الشتاء بالذات شرب الماء بكثره محدش بيعطش في الشتاء ولكن الخلية تتعذب عشان نبقى عارفين لازم شرب الماء بكثره وخاصه في الشتاء مش هتعطش في الشتاء مهم قوي ان ان انت تشرب لو كتير من حضراتكم سال نفسه دلوقتي شرب كام كوبايه ميه هنلاقي مفيش واوعوا تعتقدوا ان السوائل المشروبات الشاي اليانسون الحلبه الى اخره بتعوض شرب الماء لا لازم شرب الماء بكثره علشان نتجنب الاملاح وايضا نتجنب حصوه الكلى ونتجنب مشاكل الجهاز البولي باكمله استخدمت الزيوت اللي حضرتك قلت عليها لتطويل الشعر ولكن لم يطول لماذا لان اكيد حضرتك مستعجله شويه لازم نستنى شويه الشعره عمرها خمس شهور نستنى نصبر شويه عليها نديلها فرصه وممكن ان تكوني ما جبتيش الزيوت مظبوطه ولكن ارجو من حضرتك الصبر شويه ان شاء الله هتلاقي النتيجه طيبه وزني كان 120 والان بعد الرجيم اصبح 98 جميل جدا يعني نازلين ما شاء الله 22 كيلو ولكن وجهي امتلأ حبوب وجسدي امتلأ بالشعر أريد أن أعرف السبب والحل الرجيم والتخسيس بعيد تماما عن الشكوى اللي حضرتك بتقوليها بالعكس ده ممكن الرجيم والتخسيس يعالج الشكوى دي هنعمل ايه مهم قوي ان انا اعرف هرمونات جسمي اخبارها ايه انا قلت قبل كده في وصفه بسيطه قوي نستخدمها علشان نقدر ننظم الهرمونات بالنسبه للانسات والسيدات وهي ست معالق من البردقوش هتنقع في 3 كوب من الماء المغلي من الليل الى الصباح تصفى ويشرب كوب بعد كل وجبه يا ريت نعملها بالنسبه للسيدات والانسات بيعلي لي قوي الهرمون الانثوي وبيظبط الهرمونات بالنسبه للانسات والسيدات هنجد النتيجه دي راحت ولكن بالنسبه للحبوب اللي امتلأت بها الوجه من الممكن جدا ان يكون السبب ان كانت البشره دهنيه وابتدت ان هي تطلع الافرازات الدهنيه اللي موجوده غسيل الوجه باستمرار على الاقل ست مرات بصابونه طبيه مع الماء الدافئ هنجد نتيجه طيبه بمشيئه الرحمن ابنتي عندها ضمور عضلي وابنتي عندها ضمور عضلي dystrophy اذا كان عندك علاج لازم تتابع مع اخصائي مخ واعصاب واخصائي علاج طبيعي الاثنين دولت هنقدر معاهم ان شاء الله ان احنا على الاقل نوقف المرض عند حده لان الضمور العضلي اسال الله العظيم ان يعافي المسلمين جميعا منه ويشفي من اصيب به بيتطور يعني بياخد الايدين ثم بقيه عضلات الجسم فأتمنى المتابعة مع دكتور مخ وأعصاب وأيضا مع طبيب علاج طبيعي أريد وصفة التهاب جدار المعدة والتهاب البروستاتا ذكرنا من قبل التهاب المعده سريعا حاجه من اتنين يا اما الحلبه المطحونه هناخد منها معلقه سفوف بعد كل وجبه او البطاطس العاديه هتقطع وتضرب في الخلاط مع قليل من الماء ويشرب كوب كبير قبل كل وجبه وصفه البروستاتا هنقولها النهارده مع بعض ان شاء الله اثناء الحلقه بالنسبة لكريم وجه القمر كان لونه بني غامق وسمكه ثقيل نوعا ما وعندما اشتريت واحدة أخرى وجدت اللون أبيض والسمك أخف أنا لسه قايل حالا أضفنا عليه بعض المواد الحمد لله عشان يديني نتيجة أسرع ونتيجة أفضل بالنسبة لكل المشاكل اللي حضراتكم بتعاني فيها من البشرة حاسة الشم مفقودة من عندي منذ الصغر حالة غريبة أو ديت ولكن يعني أكيد في سبب يا ترى هل أصيب بحمى وهو صغير ولا ايه الاخبار دي لازم نعرفها عموما عندي حاجتين زيت اليانسون مع زيت حبه البركه هتخلط سويا بكميات متساويه زيت اليانسون وزيت حبه البركه تخلط بكميات متساويه وتستخدم نقاط للانف ثلاث مرات يوميا اما زيت الثوم وحده مفردا نقطه قبل النوم يوميا من الحاجات دي بتثير شويه مراكز الشم ومركز الشم في المخ وبالتالي نقدر ان شاء الله ان احنا نعيد حتى ولو بعض من هذه الحاسه الرسالة التالية أريد وصفة تساعد على الطول لأن أطفالي قصار القامة التغذية السليمة ولعب الرياضه دي مهمه جدا اوعي بقى حد يضحك على حضرتك يقول لك ما اعرفش عشبه ايه بتطول ويضحك على حضرتك ويقول لك في جهاز بيطول لا هي التغذيه السليمه والرياضه ممارسه الرياضه دي حاجتين هم اللي ممكن يطولوا الاطفال قبل ما يبلغوا السن اللي بنقفل عنده او بيقفل عنده الميتافس بتاعت البون او المراكز اللي هي بتاعت الطول اللي في العظم فمهم قوي ان احنا نهتم بالتغذيه السليمه وبالرياضه الرسالة الأخيرة علاج ثعلبة الشعر للضرورة والله قلناها كثيرا ولكن للضرورة حاضر للضرورة أحكام فصوص الثوم هتقسم نصفين تنقع في الخل من الليل إلى الصباح وتنقع كذا يوم نسيبها منقوعة في الخل بنمسك نصف فص الثوم يدلك المكان جيدا بشدة صباحا ومساء في حاجة اسمها سمغ الجبر يسيح على النار ويدهن به هذا المكان بعد التدليك إن لم يوجد لأن كتير قوي من حضراتكم بيقولوا ما بنلاقوهوش وللأسف العطارين يعني بيدوا لكم صمغ عادي أو صمغ عربي عادي وبيبقى صعب إن هو يسيح على النار والكلام ده كله من الممكن أي كريم فيه كورتيزون من الصيدليه بعد التدليكه بالثوم نضع هذا الكريم والكريم الموضعي اللي فيه كورتيزون ما تخافوش منه ما فيش منه اي مشكله خالص من قريب او من بعيد دي كانت رسائل حضراتكم اثناء آه، الحلقه الماضيه وطوال الاسبوع انا في انتظار رسائل حضراتكم النهارده في انتظار تواصل حضراتكم قبل ما نطلع الفاصل هنقول كلمه اخيره آه، الاستفتاء آه، غدا في كثير من المحافظات والسبت القادم في محافظات اخرى لن اقول لحضراتكم قولوا نعم او لا دي دي مش شغلتي ولا آه، وصيه مني ولا حاجه ولكن يعني لسه المصور الجميل بتاعنا بيقول لي انا اقول نعم لانه هيقربني للصح شوف التفكير الجميل هيقرب ماشي ما هو الصح في كتير بيقولوا مش صح ولكن هيقربنا للصح انا برضو عايز اضحككم كويس كتير قوي لان احنا بقالنا كتير ما ضحكناش للاسف الجماعه بتوع المعارضه بتوعنا الجمال اللي دمهم خفيف وانا قلت عليهم سياسيين حمقى واضافوا هم كلمه اغبياء واعتقد ان الايام اثبتت ما قلته الحمد لله اخر ما اثبتوه حمدين صباحي اللي كان بيقول لن نسمح باجراء الاستفتاء يعني بيكلمني وكانه يملك هذه البلد لن نسمح باجراء الاستفتاء امبارح او اول امبارح قال لا هنستفتي وندعو الشعب ان هو يقول لا ده مين ده حمدين الصباحي طيب ال ال الاخ الاخر البرادعي كان من قبل يقول لن نجلس ولن نتفاوض ولن ولن ولن ولن ويختفي ومحدش يشوفه امبارح امبارح لا النهارده يا ربي يدعو الرئيس يعني شوفوا شوفوا الحماقه حضراتكم يدعو الرئيس الى تاخير الاستفتاء والاستفتاء حصل من امبارح في البلاد العربيه بيدعو الرئيس ان هو ياخر الاستفتاء يا اخي الفاضل ده لو انا حتى يعني ال- القرار غلط من السيد الرئيس ما اعتقدش ان هو ينفع يرجع فيه بالصوره المهينه اللي انت بتطلبها دي حاجه الحاجه الثانيه يقول سنظل ان احنا ندافع عن الغاء هذا الدستور بكل الطرق ال- ال- السلميه حتى بعد نجاحه يعني هو متاكد من نجاحه الحاجه الثالثه بيقول ازاي ناخد دستور بيجبر الاطفال على العمل أقسم بالذي خلقني وخلقك وخلق البشرية بأكملها لو جبت لي بند في الدستور من قريب أو من بعيد بيجبر الأطفال على العمل يعني أعتقد إن إحنا فعلا هيكون لينا موقف تاني تماما من الحكومة ومن الرئيس ومن الدستور ومن كل شيء بيقول حاجة يعني واضح إنه ما قراش الدستور حتى يعني ما قراهوش لكن طبعا يعني هي برضو آه، تعالى لعمرو موسى قبل ما نقول الكلمة الأخيرة آه خلاص الراجل استكان وحس ان مفيش فايده فبرضه يعني متعلق بان احنا سنسقط الدستور بعد نجاحه. طيب حبايبي الحلوين انتوا يا الثلاثي المرح دولت لو كنتوا سمعتوا كلام آه، ابنكم الصغير ده اسامه حجازي وشغلنا العقل ونزلتوا للشعب قولوا لا محدش بيمنعكم بس لو كنتم نزلتم واقنعتم الناس بكلامكم مش كان افضل؟ مش كان احسن من التراجع والخزي اللي انتوا فيه دلوقتي؟ الجزء الاخر منهم بيقول نرحب بدعوه السيد الرئيس للمناقشه، مناقشه ايه؟ ما الراجل دعاكم وتعهد بان النقاط اللي حضراتكم مختلفين عليها ومش عاجباكم في الدستور اكتبوها في ورقه وانا همضي عليها بصفتي رئيس الجمهوريه لتناقش في اول جلسه لمجلس الشعب وتعدل. بالله عليكم عايزين ادب واخلاقيات اكتر من كده. والله فعلا اقسم بالله عيب السيد الرئيس ان هو مؤدب زياده عن اللزوم. ده رايي الشخصي. عيبه فعلا ان هو مؤدب ومتربي زياده عن اللزوم وبرضه ما نفعش وما عجبهمش دلوقتي بينادوا بان هم يقعدوا مع الرئيس والاستفتاء بدا في البلاد العربيه مش عايزين بلد مش عايزين دوله الجميل قوي ان البرادعي بيقول احنا ما بنقولش ان مرسي يمشي لا ده احنا عايزين البلد هي اللي تمشي يا نهار ابيض هتمشي البلد كلها يا عم الحاج وتفضي البلد ولا ايه الحكايه هو طبعا قصده ان عجله الانتاج تمشي عمر عجله الانتاج ما هتمشي وعمر ما في استثمار هيبقى في البلد ولا هنعرف نعيش طول ما فيش سلطه تشريعيه منتخبه موجوده اللي هو مجلس الشعب او مجلس النواب وطول ما فيش دستور طيب نقرب من الصح نقرب بلاش الصح كله يا سيدي نقرب من الصح وبعد كده نغير اللي احنا عايزينه هو ده العقل الكلمه الاخيره ليهم وليا قبلهم ولحضراتكم اخيرا ان احنا فعلا يجب ان نعود الى انسانيتنا يجب أن نعود إلى آدميتنا إيه معنى الكلمة دي؟ ربنا عز وجل بيقول وكرمنا بني آدم صدق الله العظيم تكريم الله عز وجل لبني آدم عن سائر الكائنات هو العقل وهو مناط التكليف إذا لابد أن نتخلى عن حيوانيتنا ونعود إلى آدميتنا لازم نتخلى عن هذه النزعة الكاذبة وحب المناصب وحب الكراسي ونعود إلى العقل ونحكم العقل ونعمل بالعقل كنت أتمنى أن المعارضة تكون هي الجناح الواقي للأمة وللشعب وللبلد ولكن للأسف ما فيش معارضة وما فيش عقل أتمنى أن احنا نعود إلى آدميتنا نعود إلى إنسانيتنا نعود إلى عقولنا هذا العقل هو مناط التكليف والذي ميز الله سبحانه وتعالى الآدمي والإنسان عن سائر الكائنات أسأل الله العظيم العفو والعافية لهذا البلد وأسأل الله العظيم أن نمر من هذه من المحنة بخير وسلام وإن شاء الله نمر منها بخير وسلام ولو كره الحاقدون أستأذن حضراتكم في فاصل قصير ثم نعود سوية لنبدأ فعاليات هذه الحلقة
والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله والنصر ما أبهى شرع يحفظنا يدعو للبهجة والبشر
Oscar TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحه الهيه واعجاز الهي من الله عز وجل في خلق الانسان بيتعرض لكثير من المشاكل والاعراض المرضيه التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer's cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي أن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% GIT Free لك ولأسرتك GIT Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع GIT Free اخترنا لك تاجك GIT Free راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك GIT Free GIT Free أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على رزق كنوز انا والله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتودد والفرحة جائزة كبرى عدنا بفضل الله والنصر ما أبهى شرون يحفظنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية في ناقص واحد آه، حلقة اليوم بعنوان التخسيس السريع كارثة طبية الجزء السادس تحدثنا فيما سبق عن آثار التخسيس السريع على الوزن وعلى الدهون وعلى الترهلات ثم أخذنا بعد ذلك الكبد هذا العضو الذهبي للإنسان ونعمة الله عز وجل على الإنسان ثم الحلقة الماضية تحدثنا عن الكلى أو الكلى وعرفنا المصايب اللي ممكن تحدث في آه، تطبيق ما يسمونه بالتخسيس السريع النهاردة هنكمل مع بعض وتعالوا بقى نشوف آثاره على القلب هل يا ترى التخسيس من الممكن أن يضر القلب أو يكون له أثر على هذه المضخة العظيمة التي تبدأ عملها من قبل الميلاد إلى الوفاة طبعا التخسيس ممكن جدا يأثر على القلب ويأثر بصورة آه، صعبة جدا إن لم يكن تخسيس طبي وعلشان كده دايما بنوصي مرضى القلب لأن احنا نحب إن احنا نخفف وزنهم شوية علشان مهمة القلب ووظيفة القلب تؤدى على آه، أكمل وجه وبدل القلب ما يضخ دم ل 120 أو 130 أو 100 كيلو لا يضخ الدم ل 80 أو 85 كيلو وهذا المعدل طبعا آه، بيطيل صحة القلب ويحسن آه، صحة القلب التخسيس السريع لو حدث ان احنا نزلنا الوزن بسرعة بأي صور من الصور ولو ان طبعا زي ما بقول لحضراتكم طبيا ما فيش حاجة كده حتى الجراحة ما بتجيبش النتيجة ديت القلب هيتأثر ازاي في حاجتين مهمين جدا من ال- ال- المعادن اللي في الجسم مهمين جدا للقلب هو البوتاسيوم والمغنيسيوم البوتاسيوم والمغنيسيوم الاثنين دولت مهم قوي ان يكون المعدل بتاعهم في القلب او في الدم معدل معتدل والا هتحدث كارثه بالنسبه لضربات القلب كتير من حضراتكم بيتخض قوي لما يحس ان في دق- دقه او نبضه واقعه اللي هي اللي احنا بنسميها بالبلد بتاعنا خطفه يقول لك انا قلبي اتخطف الخطفه دي بتبقى ناتجه عن ان في حاجه اسمها ال pacemaker او الجهاز اللي بينظم ضربات القلب آه، في الضفيره الكهربائيه للعضلات القلب ممكن هو يفقد او يزود نبضه اللي بيتحكم في كده هو مستوى البوتاسيوم ومستوى المغنيسيوم فتخيلوا بقى حضراتكم ان انا مع التخسيس السريع ب- ب- بهز هذا التركيز من المغنيسيوم والبوتاسيوم وبالتالي هأثر على ضربات القلب بصورة واضحة جدا واختلاجات القلب ويسمى ال ال ال الارتجاف الأذيني الارتجاف الأذيني اللي هم قالوا إن آه، حسني مبارك كان مصاب بيه آه، هو مش مصاب بيه ولا حاجة هو ده اللي بيحدث مع التخسيس السريع يحصل ح- يحدث حاجة نسميها الارتجاف اللوزيني ودي مشكلة كبيرة جدا وبتظهر قوي بعد آه، هذه الجريمة المسماة بالتخسيس السريع طبعا أصحاب آه، هذا المن- المنهج اللي هو التخسيس السريع ال- ال- التجار حتى وإن كان طبيب يعتبر تاجر يع- لا يعلمون كل هذه الآثار الجانبية ما يعرفوهاش فعلا وحتى لو عرفوها هيكملوا مشوارهم برضه مفيش مشكله ولكن يهمني قوي ان حضراتكم انتوا اللي تعرفوا دي المهم ان انتوا اللي تعرفوا علشان ما ناخدش في هذا الطريق آه، تاني حاجة بتأثر على القلب مع التخسيس السريع طبعا لازم هتحدث أنيميا مع التخسيس السريع لأن طبعا التخسيس السريع حرمان من الأكل فقدان كثير من أنواع الأطعمة المختلفة التي يحتاجها الجسم ويحتاجها الدم ويحتاجها آه، كل أجهزة الجسم وبالتالي هتحدث الأنيميا مع التخسيس السريع اللي هو الحرمان وبالتالي هتحدث الأنيميا التي تؤثر بشكل واضح جدا على وظيفة القلب وعلى مهمة القلب طبعا الأنيميا هتأثر على مستوى الهيموجلوبين اللي موجود في الدم وعدد كرات الدم الحمراء اللي موجودة في الدم وبالتالي وظيفة القلب اللي هو بيضخ هذه المكونات هيضطر ان هو يزود فتعلى ضربات القلب وتزيد ضربات القلب علشان يعوض النقص في الهيموجلوبين والنقص في كرات الدم الحمراء اللي هي الانيميا علشان يقدر يدي جميع اجهزه الجسم ما تحتاجه من اكسجين علشان تقدر تقوم بجميع الوظائف الحيويه المنوطه بها ده بالنسبه للقلب حاجات مش سهله وفي حاجات اكتر بس انا مش عايز اخوف حضراتكم يعني اعتقد ان الحاجتين دول كفيلين بقوي ان احنا نغمض اعيننا تماما عما نسميه بتخسيس سريع الحويصله المراريه او اللي هي المراره طبعا المراره يعني هي اتفقعت عند الشعب المصري كله خلاص ما حدش عنده ما حدش عنده مراره دلوقتي خلاص ولكن هي موجوده ولكن تجاوزا يعني امرنا لله آه، موجوده وبتقوم بمهمتها الحمد لله ما تقلقوش عليها يعني اسمحوا لي اخد الاتصال اللي معايا السلام عليكم استاذه ناديه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
لو سمحت انا عاوزه الرسام سامعك حبيبي اتفضلي عايزه ايه انا عاوزه حاجه للشعر ها ي- اللي الضعيف حاضر يكبره ها ويغذيه شويه ويكبره انت بتتغذي كويس عشان تكبري ولا لا
نعم انت بتتغذي كويس عشان تكبري حاضر يا نادي هقول لك حاضر حبيبي على حاجه للشعر الخفيف ام تقوى السلام عليكم
الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اختي اتفضلي أيوة سامعك دكتور اتفضلي أستاذ.
اتفضلي انا بشكر حضرتك جدا بارك بارك الله فيك وفي علمك وكتر الله من امثالك انا آه، كان عندي فيروس سي وكان عندي 31000 نسبه يعني ايوه
فاخدت الجرعه من حضرتك جرعه واحده تمام
وبعد ثلاث شهور حللت الحمد لله الحمد لله بفضل الله عز وجل ثم بفضل حضرتك بقيت كويسه الحمد لله وطلع تحليل نجم نيجاتيف ما شاء الله والله بشرى كويسه يا ام تقوى بشارك الله بكل خير طيب الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اسال الله العظيم ان يتم شفاك على خير يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا ربنا يكتر من امثالك يا دكتور اسامه شكر الله لك يا ام تقوى جزاك الله خيرا وعلى فكره يعني انا كنت حامل وحضرتك وكان العلاج امن جدا مع الحمل وحضرتك يعني قلت لي ان العلاج كويس مع الحمل الحمد يعني.
لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ربنا رب عز وجل يتم آه، حملك على خير وتقومي بألف سلامة إن شاء الله شكر الله لك الاتصال يا أختي الفاضلة أم محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بقول لحضرتك يا دكتور اتفضلي ازي حضرتك عامل ايه بفضل من الله عز وجل الحمد لله رب العالمين عندنا يا دكتور آه، عندنا واحده عندها الكبد مم.
و- وبعدين حبينا ان احنا نروح لحضرتك هناك مم.
فقالوا لنا ان الكشف هي ست على قد حالها بصي من غير من غير ما تكملي يا أختي الفاضلة تشرفني أهلا وسهلا بيها في أي وقت ما هي مش مقد... ما هي الكشف بتاع تشرفني حضرتك غالي تشرفني يا ستي من غير كشف انا كشفي 1000 جنيه بس هي تشرفني من غير كشف اهلا وسهلا انا كشفي مش 1000 جنيه ولا حاجه ما تتخضوش بس يعني اهلا وسهلا بيها اسال الله العظيم ان يجعلنا سببا في شفاء العباد جميعا ام محمد من المحله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي
ايوه يا دكتور اتفضلي يا اختي
انا ليا ابني من سن ثلاث سنين ونص مم.
كان جاله التهاب كلوي مم.
وبعدين آه، أنا- بيتعالج دلوقتي قعد ثلاث سنين ونص يتعالج بكورتيزون طيب مع مع- يعني ماشي مع دكتور في المنصوره مم.
و- وبعد ثلاث سنين ونص ابتدى يعالجنه بال- بالسايكولوسبورين مم.
ولما كان بينتكس كان يعني حاليا بينتكس دلوقتي بيديله كورتيزون مع سايكولوسبورين
طيب.
ودلوقتي يعني هو بقى له سبع سنين يا دكتور و- ومل بصراحه يا دكتور يعني ده طفل وبياخد جرعه كبيره يعني بياخد ست آه، كبسولات آه، سايكلوسبورين
أيوة.
مع مع مع ال- مع ثلاث اصناف كمان يعني صعب يعني وطفل لسه ما كملش يعني بيبقى 10 سنين طيب هل الدكتور وصى بزرع كلى؟
لا خالص مم. الوظائف بتاعته اخبارها ايه؟
هي بتبقى كويسة عامة يعني بس الدكتور آه، مش عارفة يا دكتور أنا آه، يعني مليت بصراحة من الدكتور ال- دوت الانتكاسه خالص.
يا اختي الفاضله يا ام محمد الانتكاسه اللي نعم.
بتحصل بتحصل ازاي؟
ما هو بيبقى ي- اختي الفاضله عارفة هو استاذن إيه حضرتك هيحصل.
استاذن حضرتك خدي رقمي من التليفون من العنوان من الكنترول وتعالي لي مباشره تعالي لي يا اختي الفاضله بعد اذنك مدام زينب من القاهره السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بقول لحضرتك يا دكتور ان حضرتك كنت كاتب مرهم لل- للالتهابات بتاع ال- دواء آه، زيوت مم.
فانا جبت اربع زيوت بس ناقص لي نوع جبت جبت زيت زيتون وزيت آه، توم وزيت خردل وزيت كافور ناقص لك زيت الجنزبيل جنزبيل ايوه بس ما فيش بديل لزيت الت- التوم ده شيليه خالص مفيش مشاكل ممكن أشيله نشيل- خالص؟
اه ممكن نشيله خالص مش انا عندي فقرة رقبتي من فوق بتوجعني جدا طيب هذه مجموعه الزيوت اللي انت قلتيها ديت ندلك بيها الفقره صباحا ومساء مش شكرا اشكرك سلام.
طيب خلونا نجاوب الاتصالات اللي معانا كلها اتصالات دمها خفيف قوي آه نادية صغنطوطة بنتنا الجميلة عايزة حاجة للشعر الضعيف زيت الجوجوبا زيت الجرجير زيت الصبار زيت الجوجوبا زيت الجرجير زيت الصبار وزيت ال- الحشيش الأخضر الأربع زيوت دولت من الزيوت المهمة قوي لتقوية الشعر وتنمية الشعر وطول الشعر وإحنا اتفقنا ليس الاهتمام بالشعر أو العناية بالشعر من الناحية الطبية ليس فقط مجموعة زيوت لابد من حمام كريم وأيضا لابد من سبراي لو قدرنا إن إحنا نتحصل عليه يقوي الشعر ويغذي بصيلة الشعر وإحنا اتفقنا مع بعض إن إحنا هنعمل حلقة خاصة عن العناية بالشعر فمجموعة الزيوت دي يا نادية إن شاء الله هتخلي شعرك كويس مع التغذية السليمة آه، الأخت أم تقوى آه، لله الحمد والمنة والله بشرت الواحد بشرى جميلة كان عندها فيروس آه، 31000 ولله الحمد والمنة أصبحت negative بعد ثلاثة شهور من العلاج وكانت حامل وفعلا أنا يعني متذكرة وقلت لها مفيش أي مشكلة خالص الحمد لله رب العالمين مع الحمل ولله الحمد إن هي آه، أصبحت نيجاتيف آه، ربي يزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم آه، الأخت أم محمود برحب بيك أهلا وسهلا آه، ملكيش دعوة بقيمة الكشف تشرفينا أهلا وسهلا آه، الأخت أم محمد أيضا أهلا وسهلا بيها تشرفنا بابنها العزيز مدام زينب احنا جاوبنا عليها على الزيوت اللي كانت بتسأل عليها آه، خلونا نرجع تاني للمرارة آه، ال- ال- بتاعتنا مع التخسيس السريع يا ترى هل في مشكلة على الحويصلة المرارية مع هذا التخسيس السريع مشكلة عويصة جدا ومشكلة م- يعني جامدة جدا من الناحية الطبية وهي تكون الحصوات لن يحدث أبدا تخسيس سريع بدون تكون حصوات في المرارة طبيا ما- يعني دي قاعدة طبية لا يستثنى منها إلا قليل جدا جدا جدا ولكن الغالبية التسعة وتسعين وتسعة من عشرة بيجي فيها فعلا حو- آه، حصوات في آه، المرارة وطبعا هنضطر ان احنا ندخل في متاهة اخرى بالنسبة للمرارة طبعا ده غير التهاب المرارة اللي ممكن يحدث اثناء هذه آه، الكارثة الطبية وهي التخسيس السريع آه، خلينا نتكلم عن العظام طبعا مشكلة كبيرة جدا العظام مع التخسيس السريع رغم ان انا بخسس علشان مشاكل العظام لا ده في مشكلة كبيرة قوي مع العظام في حالة التخسيس السريع لان انا هفقد كالسيوم وفيتامين د من الجسم هيبتدي عارفين حضراتكم لما اجيب عظمه وافضيها من الكالسيوم بتاعها هتبقى هشه هتحدث هشاشه العظام اللي حضراتكم بتسمعوا عنها كتير جدا وبتسمعوها كتير قوي هذه الايام نتيجه فقد الكالسيوم ونتيجه فقد فيتامين د هيبتدي ان ال- ال- يخرج من ال- من العظم الكالسيوم لل- لل- للدم مره ثانيه وفيتامين د ده غير ان الكالسيوم وفيتامين د مش موجودين في التخسيس السريع او في هذه الكارثه الطبيه وبالتالي هيبقى ف- طبعا في تأخر النمو بالنسبه للاطفال وبالنسبه للسيدات الحوامل والمرضعات مشكله كبيره جدا على العظام لابد أن يحدث هشاشة عظام في هذه النقطة وطبعا دي مشكلة كبيرة جدا الدم والأوعية الدموية كارثة أخرى تحدث مع هذه آه، الكارثة الطبية وهي التخسيس السريع وهي للأسف تكون الجلطات هتحدث جلطات لان بيحدث ان الجسم بيفقد كثير من الدهون وطبعا لو استخدمنا آه، كثير من الاجهزه اللي احنا بنسمع عنها واللي ملهاش اي نمط طبي ولا اي اعتراف طبي ابدا ونسمع عنها بتفتت الدهون بتسيح الدهون وبتجمد الدهون حاجات غريبه قوي بتحدث ان هذه الدهون قد تدخل الى البلاد ستريم او مجرى الدم وبالتالي هتحدث جلطه في اي وعاء آه، دموي رفيع ما تقدرش تعدي آه، آه، هذه الفتيفتة من الدهون وبالتالي هتحدث تكاثر عليها وهتحدث الجلطة الدموية في أي مكان لا قدر الله أسأل الله العظيم العفو والعافية تخيلوا حضراتكم ان انا ممكن اسمع كلام الاعلانات وممكن اسمع كلام الدعايه وادخل في جلطه في المخ او في القلب او في القدمين او ايا كان المكان وتبقى في مشكله كبيره جدا بدل ما آه، اخلص من الوزن الزائد بسلام وامان عن طريق الطب اللي ربنا عز وجل ولله الحمد والمنه سخره لنا وفتح لينا ابواب العلم لا احنا نجري ورا الاعلانات التخسيس السريع و و و الى اخره هتحدث هذه الجلطه وما ادراكم باثارها الجانبيه المتعدده الكثيره جدا استاذن حضراتكم اخذ الاتصال معايا السلام عليكم اخت ام محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور اهلا يا حسام؟
امي اتفضلي اهلا وسهلا اتفضلي يا امي لو سمحت انا أنا كنت عاملة عملية في عيني وبقالي شهرين مم.
وبعدين جايني زي مرض ذبابة بيجيني تخيلات حاجات سودة قدامي كده وعمال اخد قطرات مفيش فايدة اه حاضر يا امي هرد على حضرتك لو سمحت يا دكتور حاضر يا امي حاضر ام نور ريهان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا اهلا دكتور بحضرتك يا فندم اتفضلي لو سمحت والدتي عندها حساسية على الصدر تجي, بتيجي في الشتاء بس
مم.
لما بتشم هوا لما ب- دخانة أي حاجة بتيجي بشعطان في الزور كده وصدرها ببقى جايب نور حاضر يا اختي فعايزة حزنها لو سمحت حاضر يا فندم وأنا برضع وعايزة أخ- أعمل نظام رجيم
طيب حاضر حاضر ماشي، حاضر شكراً، السلام حاضر عليكم.
مع السلامة يا ستي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي. الأخت سارة السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور أهلا بيكي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه لو سمحت يا دكتور أنا... لو سمحت يا دكتور انا كنت عايزه اوصل تدخين الوش وصفة لإيه يا فندم؟ طيب حاضر تسمين تدخين الوجه الوش حاضر آه انا كنت قريت على النت مم.
كنت قريت على النت زيت الخروع وزيت الحلبه آه بمقادير متساويه اه مين اللي قايل الوصفة دي؟ مين اللي قايل الوصفة دي يا سارة؟
انا قريتها على النت
لقيتيها بدون صاحب كده يعني؟
انا لقيتيها انا كتبت لهم آه، وصفه تدخين الوش فجابوا لي ال- الوصفه دي حاضر يا سارة هكلم حاضر وكنت ع- وكنت عايزه حاجه وكنت عايزه حاجه يا دكتور لل لل- يعني الشعر اللي بيقع عشان شعري بيقع كتير ما انا لسه قايلها يا ساره حالا حاضر حاضر استاذ محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور عامل ايه؟
اهلا بيك يا فندم ربنا يكرمك، ليا سؤالين بعد اذن حضرتك؟
اتفضل يا فندم سؤال عادي وسؤال شخصي لو حضرتك سمحت يعني.
اتفضل ربنا يكرمك، السؤال الأولاني حضرتك استخدام الأكياس ال- البلاستيك في حفظ الأطعمة، زي مثلا بحط ال... بنجيب فيها فول مثلا ده رقم واحد، آه، بحط مية في الكيس وأحطه في الفريزر عشان يكون تلج وبعدين أحطه في الكولمان مثلا وما مم.
إلى ذلك. والمشروبات حضرتك اليانسون والحلبة والحاجات دي ايه اللي منها يتغلي او الافضل نغليه ولا نعمله بطريقة الكشري العادية اللي هو عبارة عن نحطه في المية مغلية ونكفي عليه وكده يعني حضرتك حاضر والسؤال الشخصي لو سمحت حضرتك هل حضرتك اخد دكتور صفوت حجازي لا هو ولا اخويا
يعني فعلا حضرتك اخويا يعني يا سيدي هو اخويا وهو اللي مربيني لان الوالد مات واحنا صغيرين جدا وانا بفتخر بذلك وربنا رب عز ربنا وجل يرحمه يا رب يجعل ما يفعله في ميزان حسناتي اللهم امين يا ربنا شكر يجزاكم الله انتوا لك.
الاثنين ويجعل ما ما تفعلنا وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله شكر الله لك يا شكرا يا دكتور
استاذه جهاد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسامة يا دكتورة بتاع حضرتك سهير اتفضلي يا فندم اتفضلي يا اختي
أنا كنت عندي عندي عملت إشاعات وكده والدكتور قال لي ان انا عندي حصوات على المرارة لازم تتشال مم.
وبعدين يعني انا مثلا مش عايزه اشيلها بس بيديني مرض رهيب يعني وفي معدتي في التهابات وبيديني مرض بيسمع في كتفي وبي يعني بيخليني مش قادره افتح بقي ولا اخد نفس نهائي حاضر يا فندم حاضر ومعلش اسال حضرتك سؤال تاني انا والده بقالي شهر وعشرين يوم قيصري مم.
فالدكتور بيديني الحقنه بتاعت البنج او المناوم اللي هو بيديني- بيديهوني في الكانولا وكده مم.
مره واحده ضرب في العرق كله العرق كله وجعني واصل لحد النافوخ بي... كان بيوجعني مم.
وبعدين يعني بعد ما ولدت وقمت كده فقت من البنج لقيت رقبتي وجعني جدا قعدت فتره وجعاني جامده قعدت 10 ايام بعديها مم.
بعديها لقيت عرق بتاع ايديا مم.
وارم فيه حته كده ومحمر مدور محمر مم.
وبيوجعني قوي ودراعي وجعني مم.
راحت ال... راح الموضوع دوت دلوقتي بقى عندي ثلاث ايه وحدات صغيرين في نفس العرق والزرق وبيوجعوني وصباع رجلي الصغير اليمين في نفس الجنب برضه هي ج- ايديا اليمين ورجليا اليمين صباعي الصغير لما بقعد وبتني رجليا تحتيه بيحصل لي شكشكه جامده قوي وما بقدرش حاضر العرق يا فندم.
بيوجعني بحس انه زي ما يكون بيتجمع فيه الدم وبيحصل لي شكشكه جامده قوي فيه حاضر حاضر آه، ال- ال- الاخت ام محمد بتتكلم عامله عمليه في العين وعندها الذبابه الطائره ما تقلقيش منها خالص على فكره هتروح لوحدها دي بتبقى حاجه موجوده في ال- ال- السائل الزجاجي او سائل العين نفسه آه، نتيجه آه، يعني زي ما بنقول blood clots او اللي هي آه، جزيئات دمويه متجلطه بسيطه جدا سبحان الله الجسم بيتخلص منها آه، لوحده بس مطلوب من حضرتك شرب الماء بكثره دي نقطه مهمه جدا هي دي فعلا اللي هتسرع باذابه هذه او باذهاب هذه الذبابات الطائره ما تقلقيش منها ابدا آه، الاخت ام ريهان آه، والدتها عندها حساسيه صدر آه، حبه البركه مع البنفسج البنفسج مع البابونج مع البردقوش حبة البركة البنفسج البابونج والبردقوش بكميات متساوية ناخد معلقة من هذا الخليط تغلى جيدا وتشرب صباحا ومساء طبعا الحجامة بتجيب دور مهم قوي في حساسية الصدر أيضا الإبر الصينية من الأشياء المحببة جدا وتجيب نتيجة طيبة في حساسية الصدر ولكن الوصفة دي ميسرة ليكي في المنزل تقدري تعمليها رجيم مع الرضاعة قريبا هنقول حلقة الرجيم المثالي باختصار هنقولها باختصار حضرتك هنقول برضو ازاي المرضع او الحامل تمشي على هذا الرجيم فارجو من حضرتك الانتظار معانا شوية الاخت ساره بتسال على تسمين الوجه وسمعت على النت او شافت على النت تقريبا قالت زيت الخروع او زيت الحلبه هيتخن الوش طب ما تيجوا اركنوا الطب على جنب كده و- وخليه كان ما فيش طب خالص ازاي زيت الحلبه والخروع هيتخنوا الوش يعني هل انا لو دهنتهم على ايدي ايدي دي هتتخن وايدي دي هتفضل رفيعه لازم نشغل العقل يا جماعه لازم نشغل العقل وانا بقول لها جبتيه منين ليه لو على موقع طبي او من طبيب موثوق فيه اهلا وسهلا راجل قرا وشاف دراسات ولقى ان هي حاجات دي بت- اهلا وسهلا ولكن ان احنا نلاقيه تايه كده ونلاقيه آه، ملوش اي صاحب ما تاخدوش منه النت ده مشكله كبيره جدا جدا في موقع اسمه ام سعيد للحجامه آه، انا مش عارف يعني بتضحك عليها يا محمد والله حقيقي في موقع اسمه ام سعيد للحجامه مين ام سعيد دي انا ما اعرفش وحجامه ايه اللي بتتكلم عليها الحجامه اللي بتدرس آه، طبيا وبناخد فيها آه، آه، شهادات طبيه اصبح في موقع ام سعيد للحجامه خليكم يعني عقلاء نشغل عقلنا انا لسه قايل من شويه ان احنا آه، نستخدم العقل ونتقرب الى ادميتنا والى انسانيتنا مره ثانيه آه، الاخ محمد آه، معلش مطلوب مني آه، اختم هختم حالا حاضر استخدام الاكياس البلاستيك على قدر الامكان لا يوضع فيها شيء ساخن دي نقطه مهمه جدا هيتفاعل وهيديني حاجه anti آه، oxidants او شوارد او اللي هي الاجسام الشارده دي مضره جدا يا محمد آه، سال السؤال الشخصي وجاوبته عليه آه، الاخت جهاد حصوه المراره ومغص شديد تجنبي تماما اي شيء فيه دسم او مقلي او زيوت اما حصوه المراره اتفقنا ان انا لازم بشوف المريض ولازم بنشوف الاشعه وبنشوف هتنفع ولا لا وهي محاوله طبيه تستحق الاحترام لو قدرنا ننقذ حصوه المراره من غير ما نشيلها جراحيا الحمد لله رب العالمين بس يعني هي جهاد فرحتنا ان في حد من الشعب المصري لسه عنده المراره اهوت الحمد لله آه، ولدت قيصري ومن وصفها في التهاب وريدي حضرتك هتجيبي عسل مع زيت الزيتون مع النشا يخلط مع بعضه لغايه ما يبقى الكريمي التجانس او القوام عامل زي الكريم هندلك منه صباحا ومساء على الاماكن اللي حضرتك ذكرتيها او الاماكن اللي فيها الالم وايضا القرفه والجنزبيل هتشرب مع بعض صباحا ومساء كان محمد سال الطريقه المثلى للقرفه والجنزبيل حسب الغرض اللي انا عايزه يا محمد يعني ممكن ان انا اغليه ممكن ان انا انقعه ناخد المنقوع بتاعه ننقعه في ماء ساخن وناخده وهكذا الى اخره كان في حد سأل سارة سألت على الشعر الخفيف اسمعي إعادة الحلقة النهاردة الساعة 2 بعد منتصف الليل أنا قايل الوصفة دي في أول كلامنا وقتنا للأسف انتهى مع بعض يعني أنا بتمنى من الله عز وجل أن يشملنا جميعا برعايته وبأمنه وبفضله ومنه علينا بذكركم تاني نتقرب مرة ثانية إلى إنسانيتنا وإلى آدميتنا وأن نستخدم عقلنا ولا نسمح لأحد أن يتلاعب بنا إعادة الحلقة إن شاء الله الساعة 2 بعد منتصف الليل إلى أن ألقاكم يوم الجمعة القادمة أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته